بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول من فضل الله عليه أن أوتي جوامع الكلم فتشوف الخطبة اللي خطبها هم ثلاث سطور ولكن جمعوا الدين كله وبمنتهى البساطة ومنتهى الوضوح عشان كده يا ابني أنا عايزك ما تتكلمش كتير مشكلة الإخوة أنهم بيتكلموا كتير فالكلام مرطرط فالناس بتزهق هم كلمتين في المفيد وخلاص على كده كنت بقول للأخ بيقول لي هدي درس في المسجد أتكلم قد إيه قلت له أنا عايزك بعد الصلاة تمسك كتاب رياض الصالحين وتقرأ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين بس كده اه بس كده لان انت ساعه ما تقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هيقوموا فيروح على ما ياخد الجزمه عند الباب يلاقيك قلت ايه والحمد لله رب العالمين فيقول يا ريتني كنت قعدت دقيقه او خلاص فتاني مره هيقعد بس على شرط انها هي دقيقه ما تزودش فتاني مره تبقى برضو ايه دقيقة والتالتة دقيقة ونص دقيقتين ثلاثة أربعة واثبت على خمس دقايق سنة ما تزودش وبعد سنة ممكن تبقى ربع ساعة لأنك هتبقى عملت سميعة ناس تستفيد منك وتسمعك وتقعد لك لكن قضية انك تقعد وتقول درس لا احنا بن... يعني ما تقسش على الوضع ده لان الوضع ده الناس جايه مخصوص عشان تسمع فيقعدوا ساعه ونص يقعدوا ساعتين وبعدين حبايب لكن اللي هناك ما يعرفكش الوضع مختلف في الشاهد ايها الاخوه في البيت يقعد يكلم ابوه اللي حصل والربا اللي انت بتاكله والشغل اللي انت بتشتغله وانت شايف دلوقتي انا ضايع بسببك انت لان انت يابا لو انت طب ما هو هيسبك ويسب اللي علمك الكلام ده ما ينفعش كده وإنما شوف الرسول بيقول ايه الأول إن الرائد لا يكذب أهله أنا مش عجباني الصلاة على النبي النهاردة بتاعتكم يعني آه وكده بقى أحس إن أنتوا بتحبوا النبي صحيح صلى الله عليه وسلم لما تيجي تكلم أبوك تقول له والله أنا بحبك يقوم الواد ده يقول لي طب قدر إن أنا ما بحبوش لا يبقى حرام عليك لازم تحبه ده إيه ده أبوك قول لي يا عم الشيخ ده مدخن يشرب سجاير برضه تحبه ده ما بيصليش برضه تحبه يا عم الشيخ ده سايب البنات متبرجات برضه تحبه أبوك ما تحبوش إلا لما يكون كافر يكون كافر ملحد مرتد ده بقى ما تحبوش في الله تكرهه في الله لكن تعامله بالحسنى ربنا قال وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فإيه فلا تطعهما وإيه وصاحبهما في الدنيا معروف يبقى تصاحبه بالمعروف لكن طول ما هو مسلم يبقى بتحبه بتحبه على قد ما فيه من إسلام على قد ما فيه من طاعة وانت ما تعرفلوش ولا حسنة واحدة ولا حسنة في عمره قول لي لا ما اعرفش لا بقى انت اللي وحش لا مش ممكن واحد ما فيهش حسنة لكن عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية دور له على حسنة هتلاقي وتيجي تقول له والله أنا بحبك ونفسي والله والله والله أنا نفسي إنك تدخل الجنة وتبقى مع النبي محمد نفسك ولا لا آه تكره له دي ليه هي في إيدك يا أخي بيقولوا مش عارف مين انتحرت دي هتروح الجنة ولا تروح النار قلت لهم لا الجنة ولا النار في ايدينا الجنة والنار في ايد مين ربنا اللي بيدخل الجنة ويدخل النار ما حدش يحكم لحد لا بجنة ولا بنار الموضوع مختلف لكن إذا كانت الحياة فسق وفجور و... و... و... و... وزنا وخمر وغيره يبقى ده موضوع بقى يعني حكمه برضه عند ربنا لكن لو كفر يبقى النار لو كفر يبقى ايه النار. لكن اسلام مع فسق وفجور تحت المشيئة ان شاء عذب وان شاء غفر سبحانه وتعالى فنحن عقيدتنا لا نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا المشهود لهم يعني لما الرسول شهد لأبي بكر انه في الجنة يبقى احنا نقول أبو بكر من أهل ايه من أهل الجنة لما شهد لأبو جهل إنه في النار يبقى أبو جهل فين في النار لكن فلان ولا فلانة ما اعرفش ما اعرفش لكن لو مات على الإلحاد على الكفر يبقى نحكم له بالنار قطعا يقين فالشاهد إنك تتمنى للمسلمين الجنة يا رب ارزق المسلمين الجنة يا رب يعني كل المسلمين اللي في الدنيا دول اللي في العالم الموحدين اللي بيقولوا لا إله إلا الله ينبغي أن تحب لهم أن يدخلوا الجنة تحب لهم من قلبك أنهم يدخلوا الجنة فالرائد لا يكذب أهله تقول له أنا نفسي تدخل الجنة وأنا بحبك ويا سلام لما نبقى العيلة كده أنت مش أنت عيب حضرتك وماما واخواتي ونينا ونبقى قاعدين كده في الجنة آه ومع النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام هتبقى قاعدة جميلة قوي دي يبقى مدخل بسيط إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو دليل على أن اليقين أصل في الدعوة بعد كده والله لتموتن كما تنامون اليقين الرسول بيقسم فدليل انه على ايه على يقين فلما تيجي تتكلم في البيت في مسألة تبقى ايه على يقين انا في الدرس اللي فات قلت والله اللحية فرض واجب بعت لي واحد ورقة يا عم الشيخ عيب عليك العلماء كانوا بيتورعوا عن الفتوى ويدفعها بعضهم عن بعض وانت تقسم على ان اللحية فرض اتق الله هو انا افتيت انا افتيت يا جماعة دي مش فتوى ده حكم ده حكم شرعي الرسول يقول ما تصلي عليه اعفو اللحى أرخو اللحى وفروا اللحى أرجو اللحى دي كلها أوامر فقهاء الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد على أن إعفاء اللحية فرض وحالقها آثم فبناء عليه أقسم عن يقين فبناء على ذلك انت لما تيجي تدعو المسألة تبقى على ايه على يقين فتستطيع أن تقسم تقسم على مسألة لما يبقى عندك يقين بس اوعى تقسم على مسألة الشيخ فلان قال لا تقسم على مسألة فيها دليل من الكتاب والسنة وشوف الرسول ما تصلي عليه يبين أوضح البيان والله لتموتن كما تنامون وربنا علمنا كده أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم قريبة منهم كيف بنيناها فالرسول يقول لهم التشبيه المعنوي بالمحسوس والله لتموتن كما تنامون عارف انت بتنام ازاي اهو انت هتموت كده ولا تبعثن كما تستيقظون عارف لما تكون نايم بتصحى ازاي اهو انت هتبعث كده تبسيط المسألة وتبيين وتوضيح ولذلك قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ الايه المبين الواضح لما تيجي تبين مسألة وضحها بحيث لا تحتمل اللبس لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا هم أربع جمل خمس جمل وانتهت القضية وبمنتهى الوضوح فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك الله إيه ده فين الكلام ده من كلام أبو لهب أبو لهب يقول له ما تودناش في داهية ويجي له تاني مرة أبو طالب يقول له احنا نفسنا نعاونك وقبلنا منك النصيحة ومصدقين كل كلمة قلتها وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب فامض لما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب سبحان الله قال له انت حق واحنا معاك ووراك وفي عينينا وكلنا ندافع عنك ونشيلك فوق راسنا ولا يهمك بس انا ما اقدرش اسيب دين عبد المطلب عارف لو انت كنت تقول تبقى كافر مش عايز منك حاجه غلط لا بالعكس ده ده أنا عايزه يا شباب لما كان في شباب بيتنططوا زمان زمان بقى زمان قلت له يا ابني ده انت أول من يعاديك أبوك وأمك وأخوك وأختك وعمتك وخالتك صح ولا لا آه دول مع مين دول لمين دول اللي هيعادوك في الدين فعلى الأقل دول إن ما كانوش معاك يبقوا إيه تخليهم مش عليك صح ولا لا انت واخد بالك معايا ولا لا اه يا ابو طالب مش معاه بس مش عليه عشان كده ينبغي على كل منا ان لم يكن في بيته ملتزام ان يجعل في بيته ابو طالب فاهم ولا لا يعني ايه يعني انت أبوك حليق ومدخن وأمك متبرجة مثلا مثلا مثلا يعني وأمك متبرجة وأخوك بتاع أغاني وموسيقى وأختك متبرجة وبتاعت حفلات وسهرات فيش حد في البيت ملتزم إلا أنت ما تعاديهمش حاول تألف حد منهم أبوك يبقى معاك لا لا لا أبويا صعب جدا لا ده ما تعرفوش ده طب أمك حاول تألفها بكلمتين خليها تحبك وتبقى معاك حتى لو ما تحجبتش بس ايه تدافع عنك قول لي لا لا لا ولا دي كمان خلاص اختك خالك عمك جدك واحد صاحب ابوك عمتك خالتك جدتك اي حد يبقى معاك حتى لو ما كانش على منهجك بس على الأقل بإيه بيدافع عنك زي أبو طالب كده قال له لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب ما أقدرش أبطل شرك يقول لك يا ابني انت ربنا يكرمك انت ماشي في الطريق ده ربنا يوفقك بس انا ما اقدرش ابطل السجاير ما اقدرش ابطل تلفزيون ما تقولوش لا تبقى ما انتش نافع حابط عملك هيحبط لا ليه ليه ليه بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تحسروا باللين بالرفق اصبر فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو لهب هذه والله السوءة خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم هم تلاقيهم كده عملوا اجتماع عيلة عشان يشوفوا موضوع اللحية بتاعتك ده ولا البت اللي عايز تلبس النقاب غصب عنهم كلهم فقاعدين فتلاقي انت بكيت وقعدت تقول يا جماعة أنا عايز أروح الجنة حد انتوا زعلانين ليه أنا نفسي أنجو من النار بتفتنوني ليه أنا لو حلقت لحيتي همشي مع بنات هبيع بانجو هضيع انتوا حرين هتدوروا عليا في كازينوات الهرم بعد كده هتودوني مستشفى إدمان ههرب هكسر لكم البيت هسرق فلوسك سيبوني كده سيبوني كده عشان أبقى إيه أبقى حلو وعاجبكم وارضي ربنا فتلاقي مثلا امك اتأثرت فتقول خلاص سيبوه يا جماعة سيبوه في اللي يريحه كل واحد يعمل اللي يريحه بس مالكش دعوة باخواتك حاضر ماليش دعوة باخواتي ابوها يقول اسكت انت هتبوظيه انت اللي بوظتيه من صغره ايوه انا اللي هقطع رقبته تقول له طب تعالى طب تعالى بس يا حاج تعالى تعالى وتاخده هي وتالفه لك وخلصنا بقى الشاهد ابا لهب قال لهم وقفوه قبل ما يجي حد يوقفه سكتوه قبل ما يضيع ويضيعنا معاه فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا والله لنمنعنه هو ايه ما بقينا قال لا مش هنسيبه عيب فحينها بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله فصعد على جبل الصفا هو دلوقتي لما حس ان في حد ايه حد معاه لما حس ان في حد معاه خلاص صعد على جبل الصفا بعدما تأكد من تعهد أبي طالب بحمايته فصرخ بأعلى صوته يا صباحا وكان هذا نداء الذي يريد إغاثة الملهوف زي ما تقول الحوني كده كان يقول وصباحا صعد على جبل الصفا ونادى يا صباحا فاجتمع نفر من قريش من بطون قريش فنادى بطون قريش بأسمائهم فقال لهم أرأيتم لو أن خيلا بعدما نادى يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا من عنده لينظر ما هو كل القبائل بدأ هو الرسول ينادي عليهم وكل قبيلة يجي رئيس القبيلة اللي ما يقدرش يجي يبعت واحد يقول له روح شوف محمد عايز ايه في ايه فلما اجتمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط ما جربنا عليك إلا صدقا فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد برضو هم كلمتين وهنا فن الدعوة إثبات الكفاءة أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي أكنتم مصدقين قال لهم لو قلت لكم في خيل هنا هتغير عليكم صدقوني قالوا نعم أنت صادق طيب أنتوا عرفتوا أن أنا صادق ما بكذبش آه طيب أنا رسول الله آه لو قلت لهم في البيت أنتوا عارفين أنا بكذب آه طبعا بتكذب جربوا عليك إيه كذب كثير هي دي المصيبة ما انت كنت اصلا في وسطهم فاسق فاجر فلما تيجي تكلمهم الكلام هيبقى ايه مش مقبول فلذلك حين تريد ان تتكلم تحتاج ان تثبت الكفاءه يشوفوك الاول بتقوم الليل يشوفوك الأول بتحفظ القرآن يشوفوك الأول محافظ على صلوات الجماعة في المسجد يشوفوك الأول بطلت معاصي وأعلنت التوبة وتبرأت من ماضيك يا جماعة أنا قلت لكم كتير إن عمر بن الخطاب لا يعيبه أن كان أعدى أعداء الدين صح ولا لا قبل ما يسلم كان راح يقتل النبي مش عيب لما تاب بقى الفاروق فمش عيب انك كنت فاجر لا عيب طبعا عيب انك كنت فاجر لكن لما تتوب خلاص هذا لا يعيبك قال له كده قال, قال آدم لموسى عليه السلام أتعاتبني في ذنب كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة خلاص أنا تبت فلا أعير بالذنب فالشاهد ان الرسول اثبت الكفاءة فانت تثبت الاول الكفاءة تبقى صوام قوام زكار تالي للقرآن متصدق خدوم صالح في السجن قال ودخل معه السجن فتيان مع يوسف عليه السلام قالوا نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين احنا شايفينك من المحسنين فنبئنا بتأويله فشافوه رجل صالح إثبات الكفاءة فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فرد الله عنه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب فاعتقد هذا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يغار على عبده المؤمن فلذلك حين تؤذى انت بتصلي وقعدوا يتريقوا عليك يقولوا شوف عامل ازاي اهو ده اللي كان بيعمل كده مش عارف ايه تريقه لحيتك ديك ولا مش عارف ايه, إيه انت ماشي عشان ايه حين تسمع هذا الكلام اسكت ولا ترد والله يرد عنك حين تؤذى تضرب وتهان من أبيك وأمك ولا ترفع عينك والله يا جماعة الكلام ده حصل أنا مش عارف الواد ده فين دلوقتي في مرة أبوه مسك الجزمة وضربه بيه راح واخدها وراح ناولها له وقال له اتفضل فالراجل احرج كسف قال له هو الشيخ قال لنا كده اللي ابوه يضربه بالجزمه يناولها له الرجل بفضل الله عز وجل عرف للدين حقه بعدها احنا محتاجين الاخلاقيات دي الرسول كان يقدر يرد على عمه يقول له بقى انت اللي بدل ما تقف معايا انت بترد عليا اسكت انا عايز اسمع الناس وكانت تبقى هيصه الناس تختلف لكن الرسول ما تصلي عليه سكت وفض المجلس ونزل الرد من فوق سبع سماوات هذه الصيحة العالية يا بني فهر يا بني عدي يا بني يا بني لبطون قريش هي غاية البلاغ أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشيرته الأقربين القضية ثم أوضح للناس جميعا ما هو عليه وما هو المطلوب منهم إني نذير لكم بين يدي عذاب بين يدي عذاب شديد نادى يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها يعني إيه يعني لما تيجي في البيت تقول له تعالى يا أبي ننزل نصلي مع بعض يقول لك أنت فاكر إن أنا بصليش هو أنت فاكر إن فيش غير مسلم اللي أنت ولا إيه هو أنت هتدخل الجنة لوحدك تقوم تقول آه مش هيدخل الجنة غير اللي بيصلي ما تصليش بقى أنت حر لا غلط غلط الرسول بيقول لما نادى قريش أنقذوا أنفسكم من النار نادى بنته فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا زي ما قلت لك دلوقتي أن يشتهر أننا لا نتكلم في أحد لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار الجنة والنار دي موضوع بإيد مين بإيد ربنا احنا ملناش دعوة ملناش علاقة نسأل الله عز وجل أن يرحم المسلمين أجمعين وأن يدخلهم جنات النعيم نعم إخوتي في الله كانت هذه سبل النذارة والدعوة ومن هنا بدأت الرحلة الحقيقية للدعوة إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرض لتفاصيلها في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك